شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى في هنا الجنة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله نكمل مع بعض 30 زهرة لكل مريض ومبتلى وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء وفي بداية كل لقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن يسد الدين عن المديونين وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المصريين وأن يجمعنا على قلب رجل واحد وأن يجعل الأيام المباركة القادمة يا رب العالمين خيرا لنا وخيرا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب بلغنا شهر رجب وشعبان ورمضان وأعتق رقابنا جميعا من النيران واجمعني وإياكم أحبة وإخوانا على سرر متقابلين في جنة رب العالمين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم آمين يا رب العالمين 30 زهرة لكل مريض ومبتلى احنا قلنا المرة اللي فاتت أول زهرة عليك بالصبر الجميل وتكلمنا عن الصبر الجميل وتكلمنا عن الصبر يتحقق بثلاث أمور وذكرناهم المرة اللي فاتت ووقفنا عند المطلب الثاني أو الزهرة الثانية اللي بنقدمها لكم النهاردة اللي هي لا تطلب البلاء ولا تتمناه إن الإنسان يا جماعة أحيانا بعض ال- الناس ب- ب- بتقحم نفسها في أمور تندم عليها يعني يقول لك يا رب ابتليني يا رب العالمين وأنا يعني هثبت وأعمل و... ويجي عند البلاء ولا يثبت ولا يصبر وعياذا بالله يعترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يقدم النصيحة الغالية لأمته فيقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية نعيد الحديث تاني بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول سلوا الله العفو والعافية العفو لأن أنت لو طلبت المغفرة في المغفرة معناها الستر والستر معناه أن أنت يوم القيامة تقف بين إيدين ربنا فيحاسبك ويعاتبك ولا يعاقبك واخد بالك اللي هو حديث النجوى اللي هو أتعرف فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يقول له بلى يا ربي وفي الآخر يقول له فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة لكن بعد حساب شاق و- وشديد جدا أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري فقال صلى الله عليه وسلم من نوقش المح... من نوقش الحساب عذب وفي رواية الطبراني من نوقش المحاسبة هلك فبيعافيك من كل دوت حبيبك صلى الله عليه وسلم وبيقدم لك النصيحة الجميلة فبيقول لك بداية قبل ما تطلب بقى المغفرة وتطلب كذا وكذا وتقع في ذنوب وده اطلب من ربنا العفو اطلب من ربنا ان يعفو عنك والعجيب في الموضوع ان حتى من غير ما تطلب ولكن طبعا بتأكيد الطلب طبعا لأن الإنسان يعني لابد أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن الدعاء هو العبادة أن المولى عز وجل يعني آه، آه، بي- بيخبرنا أنه إن إن أي بلاء بي- يعني بيصيبنا كل ده بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وبعدين ويعفو عن كثير يعني لا تتصور ولا تتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب العبد المؤمن على كل ذنوبه ولا يترك له شيئا ممكن يذكره بكل ذنوبه لكن لا يعاقبه على كل ذنوبه ده من رحمة ربنا ربنا بيعفو عن كثير سبحانه وتعالى والعافية إن ربنا يرزقك العافية في دينك وفي دنياك وفي صحتك وفي مالك وفي عافيتك وفي أولادك وفي زوجاتك يرزقك العافية في كل شيء فهذه نعمة عظيمة تجمع لك الدين والدنيا والآخرة فالنبي بيقول سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية يبقى ديت الزهرة الثانية اللي بنقدمها لكل مريض ومبتلى اوعى تتمنى البلاء لأن ممكن تقع في البلاء ولا تتحمل ولا تصبر ولا ترضى وممكن تتسخط على قضاء ربنا سبحانه وتعالى وممكن يختم بالإنسان يا رب يختم لي ويختم لكم يا رب العالمين بحسن الخاتمة ويكون ربنا راضي عنا سبحانه وتعالى ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب اللهم آمين وممكن الإنسان يختم له عياذا بالله على تضجر وعلى سخط على قضاء ربنا سبحانه وتعالى فعشان كده اوعى تتمنى البلاء وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا وفي رواية فاثبتوا طبعا فاث- فاصبروا وفاثبتوا دي حاجتين لأن العدو هنا قد يكون عدو حقيقي يعني بتحارب مثلا اليهود أو غير ذلك والعدو ممكن يكون مرض أنت بتعتبر المرض ده عدو ليك لأن ممكن الإنسان لا يفقه بقى حتة إن البلاء ده بيبقى فيه رفع الدرجات ومغفرة ذنوبه بيعتبر المرض ده شيء آه، بشع جدا هو لا يتمناه بيعتبره عدو فقال لك هنا فاصبروا فاثبتوا في الروايتين رواية فاصبروا ورواية فاثبتوا فسبحان الله فاثبتوا لو كنت في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أمام العدو اللي بتقاتله وفاصبروا لو كان العدو ده مرض جاي بيداهم الإنسان أو بلاء بيداهم الإنسان يبقى هنا فاثبتوا هنا فاصبروا ولذلك اختلفت الروايتين الحاجة الثالثة اللي هي توكل على الله مع الأخذ بالأسباب يعني بمعنى ان لو الانسان ابتلي ابتلاء معين او ابتلي بمرض او حصل له اي حاجة ما عليك الا ان انت تستحضر التوكل واليقين والثقة والتسليم لله سبحانه وتعالى لان كل مقاليد امور الكون ده كله بيد الله سبحانه وتعالى الشفاء بيد الله والمرض بيد الله والخير بيد الله كل ما في الكون من مقادير بيد الخالق سبحانه وتعالى حتى تقليب القلوب حتى تثبيت القلوب بيد الله قلوب العباد قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء عشان كده انت بتدعو دائما كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يبقى اذا الانسان بيحرص دائما على انه يفعل الشيء اللي إيه؟ اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى علشان ما يقعش فريسه لان هو يتضجر على قضاء ربنا او انه يعمل شيء يغضب ربنا وغير ذلك انت في النهايه عبد لله سبحانه وتعالى يبقى اذا توكل على الله سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب الاخذ بالاسباب زي ايه انا مثلا واحد جاله مرض يوم النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي في سند صحيح تداووا عباد الله فان الله تعالى لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد اللي هو الهرم اللي هو الشيخوخه واحد كبر بقى عنده 60 70 سنه بقى من الجيل الجميل الطيب اللي ربنا يبارك فيهم يا رب و- ويحسن ختامهم ويحفظهم وي- وي- ويرزقنا كده يا رب واياهم حسن الخاتمه فقال لك الحاجه الوحيده اللي ما نعرفش نعالجها الهرم واحد كبر بقى عنده 70 سنه ما اقدرش اديله دواء يرجع آه، 20 سنه وهما بعض الناس لما بيوصفوا ادويه معينه واخد بالك بيضحكوا على الناس يقول لك الدواء ده رجعك مره 30 40 سنه مفيش حاجه بترجع مره خد بالك انما انما في حاجه ممكن تودي قدام يعني ممكن يديله دواء يخلص عليه على طول يبعته بحواله للدار الاخره انما آه، يرجع ورا بقى 30 40 سنه ده زي ما بيقولوا كده ايه ده بيشتغلهم يعني واخد بالك بيشتغل على الناس ديت فالدم بيقول لك اوعى تترك نفسك للمرض عرضه للمرض تقول خلاص انا ايه انا راضي بالمرض ومش هتداوى لا ده انت لازم تاخد بالاسباب والا لو امامك دواء وانت امتنعت عن الدواء وكنت على يقين من ان انت عدم امتناعك او امتناعك عن اخذ الدواء او عدم اخذك لهذا الدواء سيكون سببا في موتك قد تكون منتحرا عياذا بالله قال لك الدواء اهو واستعمله ودواء غير محرم دواء حلال مفيش مشكله يعني في دواء محرم طبعا زي الخمر زي البيره زي الحاجات دي كلها دي كلها ادويه محرمه فلو قدامك دواء حلال ولعل وعسى انا بقول ما هو الشافي هو الله سبحانه وتعالى انما الدواء هذا هو مجرد سبب لكنك انت امتنعت وانت تعلم يقينا ان الحمد لله الدواء ده مجرب وان ربنا جعله سبب في شفاء ناس كتيره جدا وامتنعت وتعلم ان ممكن ان انت تموت من وراء آه، امتناعك عن الدواء فقد تكون منتحرا فبالتالي تداوى لابد ان تاخذ بالاسباب فان الله ما انزل داء الا انزل معه ايه دواء خد بالك في رواية أخرى علمه من علمه وجهله من جهله ولذلك يقول لك إيه يقول لك ال- المرض ده مالوش علاج في الدنيا دي خالص الكلام ده مش مظبوط لأن ربنا لما بينزل الداء في نفس اللحظة بينزل معها الدواء لكن الإنسان بقى اكتشف الدواء ولا ما اكتشفوش لسه ما اكتشفوش يبقى اسمه ايه اسمه المرض دوت لم نكتشف له علاجا حتى الآن لكن هو له علاج بنص الحديث فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء علمه من علمه وجهله من جهله والدليل على هذا تلاقي المرض نازل ومخيف جدا ومرعب والناس مرعوبة منه وبعد كم سنة يقول الحمد لله توصل فريق من البحث العلمي إلى أن الدواء ده مش عارف إيه مناسب للمرض ده وتلاقي مرض مثلا مرعب جدا ومخيف جدا والناس بتسميه الغول زي مثلا ربنا يعافيك يا رب مثلا مرض زي السرطان خد بالك وبعد فترة تكتشف ان اكتشفوا له علاجات مش عارف ازاي ويعمل ايه ويقول ايه حاجات كده وربنا سبحانه وتعالى بيشفي واخد بالك و- وامراض كثيره جدا جدا واشد واشد وربنا برضه سبحانه وتعالى بيصل ليها دواء بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى تاخد بالاسباب قال ابراهيم عليه السلام واذا مرضت فهو يشفين وقال تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يبقى إذا توكل على الله خذ الدواء وخذ بالأسباب ده بالنسبة لو كان مريض طب لو كان مبتلى لو كان مبتلى يبحث أيضا عن أسباب تفريج هذا البلاء مبتلى مثلا في مال أو غير ذلك يبحث عن عن مصدر رزق او او يبحث عن آه، آه، طريقه يكتسب بها المال الحلال لو كان مبتلى مثلا بمثلا حد عدو متسلط عليه ياخد بالاسباب بالاسباب و- و- ويشوف حد من البشر يستطيع ان هو يرد له حقه مثلا آه، عن طريق مثلا المقاضاه عن طريق القضاء عن طريق مش عارف آه، آه، ناس آه، ت- ت- تتدخل في الامر وتحاول يعني اخذ بالاسباب الاخذ بالاسباب كثيره جدا وانواع الابتلاءات كثيره جدا نسال الله ان يفرج عنه وعنكم يا رب جميع انواع البلاء اللهم امين يا رب العالمين رقم أربعة الزهرة الرابعة اللي بنقدمها لكل مريض وكل مبتلى احذر من الدواء المحرم بعض الناس بتستسهل يجي واحد مثلا ربنا يا رب يشفي كل مريض مثلا عنده مرض الكلى فبيعمل غسيل كلى فال- بيعمل غسيل كلى فتلاقي الطبيب مثلا احيانا آه، ممكن يكون مثلا طبيب مثلا ما شاء الله فاهم كويس جدا في ال- في ال- في الطب وعارف يعني ايه آه، ان في آه، محظورات في امور معينه ما ينفعش حاجات تستعملها لان الحاجات دي تغضب ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كانت لعلاج واخد بالك وكلمه الضرورات دي واحد المحظورات دي ليست على ليست على يعني آه، آه، في كل الاحوال وليست في كل الظروف يعني لها ضوابط شرعيه م- ان شاء الله نتكلم عنها في مره تانية لكن مش على ال- مش على عواهنها كده ان كل حاجه ال- الضرورات تبيح المحظورات والا هنفتح ابواب عظيمه جدا من الحرام ربنا يعافينا ويعافيكم تحت بند الضرورات تبيح المحظورات ما دام عندي دواء في حلال وبفضل الله بيجيب نتيجة حتى لو كانت أقل شوية وقدامها دواء محرم فلا بد ان انا امتنع عن الدواء المحرم خد بالك يبقى اذا يجي يقول لك مثلا ايه آه آه لابد ان انت تشرب البيره عشان الكلى على طب ما في شعير في مشروب الشعير في ممكن يجيب شعير ويغليه ويشربه ويؤدي نفس الوظيفه بل وافضل منها ألف مره بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اذا الطبيب المفروض ان هو يراعي ان هو لا يطلب من المريض ان هو يستعمل دواء محرما حتى يعني المريض احيانا بيبقى من كتر تعبه يقول لك ما أنا هعمل ايه الدكتور هو اللي قال لي كده فلازم استعمله غصب عني وبعدين هو آه، ذنبه بقى الذنب عليه هو لا الذنب مش عليه هو الذنب عليه وعلى اللي ايه وعلى اللي يسمع كلامه لازم ناخد بالنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والدولابي في الكنى باسناد حسن ان الله لم يجعل شفاءكم في حرام الله ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرام كان في واحد اسمه طارق بن سويد بيقول له يا رسول الله إني أصنع دواء من الخمر قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم لو كان ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن الشيء الحرام ده كان فيه خير ما كانش حرمه إنما ربنا حرمه ولم يجعل فيه شفاء ولا دواء لكم يبقى إذن إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم في حرام وده نص قاطع نص قاطع في ان لا يمكن يكون الشفاء في الحرام بل هناك انواع عظيمه جدا من الحلال وادويه حلال وتقدر تستعملها وتقدر تستفيد منها وتقدر بفضل الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلها سببا لشفائك ولكن لا تستسلم مجرد بس ان الدكتور يقول لك استعمل كذا وهو شيء محرم ما تقولش خلاص انا غصب عني لازم اسمع كلام لا قول يا دكتور بعد اذن حضرتك طب ما فيش حاجه غير الحاجه الحرام ديت استعملها يقول لك هو في حاجة بس يعني تأثيرها مثلا 90% إنما دي تأثيرها 100% أقول له طب بعد إذن حضرتك اكتب لي ال 90% الحلال ديت أفضل لي عند عند المولى عز وجل آه، من ال 100% الحرام ديت وإن شاء الله ربنا هيبارك لي في اللي فيها 90% وربنا يجعل فيها شفاء إن شاء الله لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. خليها قاعدة في حياتك. شوف أنا واحد من الناس أقسم لكم بالله لو أعلم إني عندي مرض وشفاؤه في شيء محرم أنا بتكلم عن نفسي عندي استعداد أعيش عمر كله مريض وإني أستعمل شيء يغضب ربنا ليه؟ لأن أنا ممكن أموت على هذا الشيء فألقى الله سبحانه وتعالى أنا بستعمل شيء محرم طب ليه؟ وعندي قاعدة من ترك شيئا لله يقيني والله عندي يقين شديد جدا في الحتة دي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه تترك حاجة أنت تعلم جيدا أنها محرمة ربنا سبحانه وتعالى بيعوضك بحاجة حلال 100% ويجعل فيها الشفاء ويجعل فيها البركة بفضل الله سبحانه وتعالى دي أمور محتاجين ان احنا نفهمها كويس قوي نفهمها كويس قوي نقدرها ان في النهاية انا عبدي ليك يا ربي عمري ما هعمل الا اللي يرضيك بفضل الله سبحانه وتعالى من هنا يأتي الفرج ما هو الطاعة دي يا جماعة من أسباب الفرج من أسباب تفريج هموم الإنسان إن الإنسان يكون مطيع لربنا سبحانه وتعالى وإلا هل أنا أظن إن تفريج أي هم ليا أو تفريج مرض أو تفريج كرب أو يكون في شيء محرم مستحيل واخد بالك ما دمت انا عارف ان في طريق شرعي وفي امر اقدر أش... أ... امشي فيه يكون سبب تفريج همي وهو امر ما فيهوش اي مخالفه شرعيه امشي فيه خد بالك حتى لو كان الامر الثاني دوت ممكن يكون التفريج بتاعه اسهل واقرب وهو لكن من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه يبقى ان الله لم يجعل شفاءكم في حرام وفي روايه ان الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام الزهره الخمسه اللي بنقدمها لكل مريض ومبتلى لا تتمنى الموت لشدة المرض أحيانا الإنسان ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين أحيانا فعلا لما تيجي تروح تزور مستشفيات ترى حالات أول ما تشوفها بلا مبالغة والله العظيم تحس إن جسمك أشعر من كتر الخراطيم اللي متوصلها له منظره يا عيني والتعب اللي هو فيه طبعا الواحد لما بيخش المستشفيات بيشوف مشاهد عشان تحمده ربنا على نعمة الصحة والعافية الإنسان أحيانا ما بياخدش باله إن ربنا مديله نعم نعم عظيمة جدا أحيانا الإنسان يقعد يبص دايما هو ربنا ليه ما اداليش الفلوس ليه ربنا ما اداليش الأولاد ليه ربنا ما اداليش إن أنا يكون عندي بيت ملك ليه ربنا ما اداليش عربية جميلة ليه ومع ذلك هو ربنا مديله نعم كتير جدا ومش واخد باله منها وقلت لحضراتكم قبل كده مثال الرجل ربنا يعافيك يا رب اللي كان مليونير مليونير وعنده يعني فلوس لا تعد ولا تحصى واصيب بالشلل الرباعي واصبح يعني نايم على الفراش لا يستطيع ان يحرك اصبعا واحدا في جسده وقلت لحضراتكم في اللحظه ديت لو حطيت نفسك مكانه عافاكم الله يا رب العالمين وربنا يا رب يعني ما يعني لا يقدر لكم هذا البلاء لو واحد حط نفسه مكان مثل هذا الرجل وقالوا له تدفع كام عشان ترجع سليم تقدر تمشي وتتحرك وتروح وتيجي بلا مبالغة زي ما حضرتك تفضلت أدفع كل ما أملك أدفع كل ما أملك عشان أبقى زي زي أي بني آدم عادي جدا ممكن يكون مش لاقي ياكل حتى بس أتحرك بس فدي نعمة كبيرة جدا بتتحرك الحمد لله وبتشوف وبتسمع وعندك عقل هي العقل ده شوية انت ربنا يا رب يشفي جميع المرضى يا رب خش روح شوف كده المستشفى الامراض العقليه في العباسيه روح زياره كده وشوف احوال الناس ديت شوفهم عايشين ازاي شوف إنسان عايش بلا عقل شوف تخيل ده يعني وإن كان بعض الناس النهاردة بتقول المجانين في نعيم آه والله العظيم يعني يعني في ناس بتقول النهاردة يا بختهم إن هم مش حاسين باللي إحنا فيه ده ولا حاسين بالجمال اللي إحنا فيه ده يعني بيقولوا دول في نعيم وبعدين في نعيم من ناحية تانية بقى كمان إن هو رفع عنهم القلم رفع القلم عن ثلاثة من ضمنهم عن هذا الإنسان اللي فقد عقله ده ده مرفوع عنه القلم لا يحاسب يوم القيامة ولا يعاتب ولا يعاقب ويعني ما فيش عليه حساب خالص يعني ده ده نعمة كبيرة جدا يعني نعمة في الدنيا وما في الآخرة خد بالك كان زمان كلمة مجنون دي سبة ده الآن ده مدح كبير جدا فلان ده ربنا يكرمه كده ويعني إيه ربنا يعافيك يا رب العالمين فقصدي نشوف نعمة العقل إن ربنا رزقك نعمة العقل بتفكر وتتكلم وواقف قدام الناس بتتكلم بعقل كده وعندك لياقة في الكلام و و و ومهذب و عكس الإنسان يعني اللي فقد عقله ممكن يتصرف تصرفات تشينه قدام الناس يخلع ملابسه قدام الناس ويمشي في الشارع مش عارف عامل ازاي يفضل يخبط في وشه يخبط في دماغه يرمي نفسه على الارض فجاه ماشي في الشارع يفضل يصرخ ويخبط في الناس يحد في الناس بالطوب الناس تحد خد بالك مين يتخيل نفسه في هذا المنظر ربنا اكرمك بنعمه العقل ربنا اكرمك بنعمه الستر ان ربنا سبحانه وتعالى سترنا في بني اسرائيل كان الواحد فيهم لما بيذنب كان الملك ينزل من السماء يكتب على باب بيته فلان الفلاني اذنب الذنب الفلاني والكفاره بتاعته كذا فضيحه فضيحه والله العظيم ان واحد يبقى ايه تخيل حضرتك شقه شقه لو ساكن في عماره مثلا كده برج ولا حاجه واخد بالك وساكن في العماره دي مثلا 200 شقه واخد بالك اللي طالع واللي نازل رغم ان هو دلوقتي بيطلعوا في اسانسيرات بس برضه حتى لو الاسانسير عطل يعني وماشيين على السلم ويلاقي على باب شقه حضرتك فلان الفلاني امبارح اذنب 500 ذنب طبعا الباب ده محتاجين يشتروا له ايه طقم بيبان كده وإيه ويفر باب باب كده عشان يشوف خد بالك اذنب ما اعرفش خمس ست ذنوب مثلا ده لو يعني لو رجل واخد بالك الذنب كذا كذا كذا وكفرته كذا من رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالى من كمان نعمته بينا انه جعل التوبة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو الإنسان أذنب فيما بينه وبين ربه عز وجل فده أمر مستور ولما يتوب أمر برضه مستور فربنا سطر الأمة دي سطر الأمة دي ستر عظيم جدا إن الإنسان يذنب ويتوب فيما بينه وبين الله ويخرج إلى الناس والناس لا يدرون ماذا كان يصنع هذا الإنسان ويستره الله عز وجل بستره سبحانه وتعالى شوف شوف النعمة بقى الكبيرة دي تخيل لو كان بقى المسألة بالمنظر اللي كان في بني إسرائيل فربنا خفف علينا وجعل توبة بني إسرائيل بقى في قصة عبادة العجل والكلام ده كله شيء فوق الخيال إن ربنا عافين عافيك يا رب العالمين إن جعلهم يقتلون أنفسهم يعني مقتلة عظيمة جدا نزل عليهم الغمام وقاموا قتلوا بعض سبعين ألف واحد اتقتلوا في يوم واحد خد بالك سبعين ألف واحد دي كانت توبتهم قلنا إنما إحنا بقى الحمد لله مجرد إن أنت تذنب وتقول يا رب لبيك عبدي قد غفرت لك وترجع وتذنب وتقول يا رب وترجع وتذنب وتقول يا رب ما دمت لم تكن مستحلا للذنب فباب التوبة مفتوح لا يغلق إلا في حالتين لا يغلق إلا عند غرغرة الروح وحين طلوع الشمس من المغرب كعلامة من علامات الساعة الكبرى يبقى إذا لا تتمنى الموت لشدة المرض المرض يشتد ارضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى واصبر وادعي ولا مانع من الدعاء ايه المشكلة ادعي ان ربنا يخفف عنك ادعي ان ربنا يزيح عنك المرض ادعي ان ربنا يشفيك وخ... وايه المشكله ان اخوانك وحبايبك يدعوا لك وده يدعي لك وده يدعي لك لعله وعسى محدش عارف شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه انه اذا مات احدكم انقطع عمله هي دي ايه العله ان انت ما تقولش يا رب خدني يا رب خلصني يا رب طلعني من الدنيا دي يا رب نفسي اموت ما تقولش كده خد بالك لان انت لو مت هينقطع عملك وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا الإنسان المؤمن كل ما يطول عمره كل ما يكون خير ليه كما ورد في رواية أحمد خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله في رواية البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو انت بقى ربنا يعافينا ويعافيك يا رب البلاء اشتد اول درجه فعلا خلاص بتتمنى الموت مش عشان بقى لا فلوس ولا بلاء ولا عشان اي حاجه لمجرد ان انت خايف تتفتن في دينك زي ما هو حاصل دلوقتي في ناس الآن بتتمنى الموت مش عشان الفلوس ولا الدنيا ولا الحالة الاقتصادية لا يقول يا ربي خلاص احنا بقينا في وضع وزمن صعب جدا وأيام صعبة خايف أتفتن في ديني عايز ألقاك على التوحيد أعلم أناسا بهذا المنظر خد بالك فبيتمنى الموت بس بيتمنى إيه بالصيغة التي وردت في السنة إزاي يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به تتمناش الموت بسبب بلاء نزل بيك بسبب فلوس راحت بسبب حالة اقتصادية بسبب مش عارف حصل ايه لا لا تتمنى لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان متمنيا لا محالة خلاص وصل لمرحلة ان هو نفسه يخرج من الدنيا بقى خلاص ما فيش عنده أي يعني ايه يعني ملوش أي حاجة مش عايز حاجة من الدنيا خلاص فإن كان متمنيا لابد فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي يبقى نوصل هنا النقطتين النقطة الأولى أن لا تتمنى الموت طيب البلاء اشتد قوي في دينك مش في دنيتك أمور الدنيا دي أمرها بسيط جدا لأن بلاء الدنيا إما أن يتركك وإما أن تتركه إما لو جالك مثلا فقر ربنا يوسع عليكم جميعا يا رب العالمين فإما إن ربنا يبدلك من بعد الفقر غنى فيبقى الفقر راح والغنى جه أو أنت تموت فتترك الفقر والغنى وربنا يكرمك ويعوضك في الجنة بلاء معين مرض إما إن ربنا يشفيك من هذا المرض وإما إن الإنسان يموت بسبب هذا المرض ويرحل ويلقى الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة التي لا فيها لا مرض ولا شقاء ولا بلاء ولا كبر في السن ولا ولا حقد ولا حسد ولا غل ولا ضيق ولا فقر ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أي حاجة وحشة خد بالك كلها أفراح وكلها نعيم ربنا يرزقنا إياكم الجنة يا رب العالمين فبيقول لك أدي الحل الأولانية ما أتمناش الموت طب خلاص أنا خايف أتفتن في ديني يا رب نفسي ألقاكم أنا على التوحيد وأنا حاسس أن أنا ممكن أتفتن في ديني يا رب العالمين قال لك فإن كان لابد متمنيا لا محالة فليقل إلا أنا هقول له ده الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي مش يا رب خدني مش يا رب آه، اعمل فيا يا رب لا ما ما ينفعش بالاسلوب ده انما ياتي بس- بالصيغه دي اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي طب ليه قال الكلام دوت قال لك لان ما حدش يدرى هذا الانسان حياته خير خير له ولا حياته شر له من الذي يعلم ذلك الله فالإنسان هنا وكل أمره إلى الله فبيقول له يا ربي في علمك الغيب وأنت تعلم الغيب على إطلاقه يا رب العالمين فإن كنت تعلم في علمك الغيب يا أرحم الراحمين إن حياتي ديت فيها خير ليا فأحيني ما كانت الحياة خير لي ولو تعلم في علمك الغيب يا رب العالمين إن الموت بالنسبة لي هيبقى أفضل فأمتني خد بالك يبقى إيه اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ودي لا يعلمها إلا الله وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ودي برضو لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى يبقى كده وضحت هذه المسألة تعالوا نكمل مع بعض آه 30 زهرة لكل مريض ومبتلى ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
مدينة مرحبا يا علينا من ثنيات الوالد وجب الشكر علينا مدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد إخواني وأخواتي يعني بعد الفاصل نتكلم عن 30 زهرة لكل مريض ومبتلى اتكلمنا قبل الفاصل عن لا تتمنى الموت ولو كان البلاء شديدا لأن الإنسان طول العمر ده خير ليه بفضل الله سبحانه وتعالى إما أنه بيزداد عملا صالحا وإما أنه كان على معصية فبيتوب وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى وإما إن هو على خير فبيستكثر من هذا الخير وبيقرب من ربنا سبحانه وتعالى وبيكثر من الأعمال الصالحة وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني في ميزان حسناته يثقل ميزان حسناته يوم القيامة والإنسان قد يحتاج يوم القيامة أن يخش الجنة ويتوقف دخول الجنة على حسنة واحدة ولذلك الإنسان يعني إيه لما بيخش قبره ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين لو كان إنسان مقصر أو إنسان بعيد عن ربنا أول حاجة بيقولها رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون البرزخ هو الحاجز الحاجز اللي بين الدنيا وبين الآخرة هو القبر دوت شوف بقى فيفضل بقى في الحاجز ده لحد لما كل الخلائق تموت ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة البعث يوم القيامة ويقوم الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين يبقى إذا الإنسان محتاج إن هو يستحضر إن كل لحظة بتعدي في عمره لها تمن وغالية جدا وده يدي يعني عظة وعبرة للناس اللي عايشة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خد بالك إن طول عمرك دوت وطول وكل يوم بيعدي بي- بيزيد في عمرك آه، آه، ده ده خير ليك أنت لأن أنت بتزداد عمل صالح فدي رسالة بقى اللي ما بيصليش ما بيزدادش عمل صالح رسالة للي مش محجبة ما بتزدادش عمل صالح رسالة لكل إنسان ما بيستثمرش عمره في عمل صالح العمر هيعدي هيعدي صدقوني والحياة هتعدي هتعدي بحلوها بمرها بمشاكلها بألمها بأحزانها بأفراحها بفسحها بأكلها بشربها بمتعها ولا يبقى إلا العمل الصالح يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله والحديث رواه مسلم ويبقى عمله هو ده بس اللي هيبقى معاك القبر صندوق العمل القبر صندوق العمل فالإنسان لو كان ملكا على وجه الأرض لو أنا بقيت ملك على الأرض كده مثلا مش على دولة لا على الكرة الأرضية كلها لو قعدت ملك ألف سنة أتمتع بكل ما يخطر على بالك من مال لمتعة لنساء لقصور لأشجار لأنهار لأملاك لجواهر للآلئ لكل ما تتصوره ماذا يوازي كل هذا أمام مبيت أول ليلة في قبري واحد يقول لي أول ليلة يعني هو القبر فيه ليل ونهار لا مش ده المقصود هو المقصود بس إن أول ما بنزل القبر اللي هي أول ما نزول القبر اللي هي فترة الحساب الأولانية اللي هي لما الملكين يجلسوا الإنسان ويقول لك من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم آه، حاجة حاجة في قمة ال- الرعب يا جماعة لكنها تمر على المؤمن في غاية الأنس والجمال والراحة حاجة حاجة فوق الخيال القبر ده قلنا قبل كده يمر على المجرم وعلى الكافر وعلى المنافق ربنا يعافينا ويعافيكم أما على أهل الإيمان الله أكبر الله أكبر لو قعدت أكلمكم عن نعيم القبر وده مش موضوعنا ممكن نقعد نتكلم مع بعض كده أربع خمس ساعات فقط والله عن نعيم القبر بس عشان أقول لكم بس شوية حاجات كده عن نعيم القبر يعني ممكن إنسان عقله ده يعني يعني مش هقول لك إيه مش مش مش هتصدق لكن لن آتي إليك إلا بنص حديث بنص صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا لا تتمنى الموت ال ال ال ال الزهرة التي بعد ذلك التي نهديها لكل مريض ومبتلى يا ريت كتر من الصدقات النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي الشيخ في الثواب بإسناد حسن قال داووا مرضاكم بالصدقة الله أكبر حاجة بسيطة جدا يا جماعة ما- أحيانا ما بتخطرش على بالنا واحد جاله تعب أو ابنه تعب أو زوجته تعبت أو والده أو والدته أي حد من حبايبه فأول حاجة تفكر فيها صدقني واسمع الكلام ده أول حاجة تفكر فيها ودي مش دروشة والله العظيم والله ما دروشة أول حاجة أفكر فيها تصدق جاله تعب شديد أول حاجة أعملها خد مبلغ كده بس حتى لو كان بسيط إن شاء الله حتى 10 إن شاء الله 100 جنيه إن شاء الله 50 جنيه أي حاجة وانزل كده شوف حد يكون فقير مستحق أسرة معدمة ناس مش لاقية تاكل ودلوقتي إن شاء- يعني الأمر بقى بسيط جدا الحمد لله رب العالمين انزل في أي شارع هتلاقي ناس كتيرة مش لاقية تاكل خد بالك اه يعني الأمور بقت الحمد لله يعني إيه بقت جميلة يعني فهتنزل هتلاقي ناس كتيرة فقراء خصوصا في الأماكن بقى في العشوائيات والحاجات ديت ناس في ظروف ما يعلم بقى إلا ربنا شوف أسرة فقيرة كده وانزل اديهم حتى 100 جنيه 200 جنيه بنية ان ربنا يشفي مريضك سواء كنت انت او سواء كان ابنك سواء كذا ربنا يا رب يشفي مرضاكم جميعا يا رب العالمين فادفع الصدقه دي بنيه شفاء والله العظيم وشوف الاثر قبل ما تروح لاي حد الدكاتره كده يقولوا انت كده هتقطع علينا لا مش بقطع والله ربنا يا رب يرزقكم يا رب يعني من غير مرض الناس يعني ربنا يحفظكم اللي انا اقصده اللي اقصده ان ان ان ال- هذا الباب باب عظيم جدا وعن تجارب والله عز وجل لا يجرب لكن افعلها بيقين افعلها بيقين كان واحد راجل مليونير مصري وكان ما طلعش من الدنيا دي كلها غير بابن واحد زوجته ماتت وملوش حد في الدنيا غير هذا الولد والولد جاله مرض شديد جدا ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين سرطان في الدم والولد خلاص الدكاتره يعني وصلوا لمرحله ان هم حددوا له ميعاد موته كمان والراجل مش متخيل طب مين هيورث الملايين اللي عندي دي كلها ده أنا عندي مشروعات في انجلترا في اوروبا وفي امريكا وهنا وهنا والدنيا كلها وفلوس قد مش هو نفسه مش عارف فلوسه قد ايه مين اللي هيورث فلوسي لما ابني ده يموت يعني اعمل ايه وبعدين ده ابني الوحيد وانا ليه من غيره فالراجل قال لك مستعد ادفع ثروته كلها بس ربنا يشفيه لف بيه هنا وهنا وهنا وفي الاخر قالوا له حددوا له ميعاد موت الولد خلاص يعني كده ريح نفسك ما تتعبش نفسك بقى قعده بقى في البيت بقى كده وما تجيش بيه خلاص بقى فما كان منه قدرا قاعد بقى خلاص يعني هو وصل لمرحله مرحله يأس من ان الولد ده ربنا يشفيه والانسان ما يأس من رحمه ربنا ابدا الانسان المؤمن ما يأس من رحمه ربنا لان الكلمه الاخيره الكلمه الاخيره خدوا بالكم ليست للاطباء انما الكلمه الاخيره لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر فلان يموت وفلان ما يموتش فخد مبلغ كده من الفلوس اه قعد بيقرا في القران وبعدين خلص الورد بتاع القران قفل المصحف وبدا يفتح كتاب رياض الصالحين الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه بيقرا فجاه وقعت عينيه على حديث رواه ابو الشيخ في الثواب باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه فقعد يستغرب يعني إيه اداووا مرضى مرضاي بالصدقه طب ازاي يعني مريض اروح ادفع صدقه وربنا يشفيه طب يلا ما فيش مشكله بيقيم في الله سبحانه وتعالى نعملها خد مبلغ كده ضخم كده حوالي 4 5000 جنيه حطها في جيب الجاكيت خد بالك من رزمه المتينات والحاجات ديت خد بالك ف... وراح نازل في الشارع فلقى ست فقيره كده وجالسه لا تسال احدا عندها عفه كده جالسه على جنب اللي يديها يديها اللي ما اداش هي ما تسالش حد فراح داخل عليها السلام عليكم يا امي عليكم السلام يا ابني خد المبلغ ده هديه منك من يوم الست شافت المبلغ كان ه- كانت كانت هتطب ميته يعني هي كبرها قوي في الوقت ده مثلا كانت بتاخد نص جنيه خد بالك و- و- ويعني ف- او مثلا جنيه مثلا فده واحد جاي بيحط في ايديها 4 5000 جنيه الست كانت هتطب ميته من الخضه قالت له يا ابني انت بت بت بت بت بتهزر ولا بت... لا يا ام ده ليك والله ده هديه ليك بس ادعي لابني ربنا يشفيه يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول داووا مرضاكم بالصدقه فدي صدقه عشان ربنا يشفي ابني بيقول الست دي مجرد بس ما اديتها الفلوس ودورت كده فضلت اسمع دعائها لابني لحد ما خلص الشارع خد بالك وبعدين آه، هو كان راكن العربيه بعيد لان هي قاعده في في زقها كده فهو راكن العربيه بعيد فبيقول فضلت طول الشارع سامع دعاها ليه يا رب يشفوا لك يا رب يطمنك عليه يا رب يشع... دعاء بقى بتاع الناس الطيبين الغلابه البسطاء اللي تحس كده ان ابواب السماء مفتوحه له يعني بيقول ف وروحت البيت بيقول وصلت البيت ابني ده كان طريح الفراش وكان وشه خلاص بقى يعني وصل لمرحله بقى مرحله موت مرحله موت يعني فبيقول اول ما وصلت هناك لقيت الولد كده قايم ووشه مورد ما شاء الله وقاعد على السرير كده مبتسم فدخل فيه يا حبيبي قال له والله ما عارف يا والدي انا فجاه كده لقيت نفسي كده حاجه كده كان فوره الدم كده جا- جرت في عروقي وحاسس كده ان انا فايق ومبسوط وحاسس ان الصحه دبت في جسمي كده انا فعلا يا ابني ملاحظ وشك ما شاء الله وشك محمر ودي ما حصلتش يا ابني من سنتين طب يا والدي يعني انا مش عارف ايه اللي حصل والله انا فجاه والله لقيت نفسي كده قال له طب يا حبيبي ده معهم بقى يعني ايه آه، جوازات سفر والدنيا عندهم جميله بتسافر في اي وقت وكده طلع بيه تاني يوم على اوروبا راح هناك عمل تحاليل كامله فالدكتور بيقول له انت عملت ايه؟ قال له في ايه؟ قال له لا يوجد اي اثر للمرض في جسم ابنك. تخيلوا حضراتكم داووا مرضاكم بالصدقه، اه والله العظيم. انا عن نفسي جربتها ل- لناس حبايبي لما لما ابتلوا بمرض والله العظيم و- ومجرد بس ما تصدقت ربنا سبحانه وتعالى يسر لهم الشفاء. فالانسان زي ما قلت لحضرتك الكلمه الاخيره لله سبحانه وتعالى. يذكر احد ال- حبايبي كان بيذكر لي ان واحد مره كان آه، آه، طالع كده واخد بال حضرتك آه، آه، ايه اخوه مريض ومش عارف ايه واخد بالك واخده طالع على الدكتور آه، يعني حس بنغزه في قلبه كده فطالع عند دكتور قلبه كده فالمهم فراح فاول ما وصل للدكتور وانت عارف بقى الدكاتره مدارس في مدرسه اطباء يقول لك ايه يقول لك اصارح المريض بال- بالمرض بتاعه اقول له خد بالك و- ولازم بصوت كده عالي وخد بالك انت عندك مرض كذا وده مرض خطير وهتستعمل علاج لمده كذا ما جابش نتيجه هتموت بعد كذا واطمن ان شاء الله ربنا يكرمك ويعني ان شاء الله تخش الجنه بقى و- ولا مش عارف فمزا- فبقى يعني دي مدرسه ومدرسه تانية يقول لك لا انا لما اقعد اوهمه بالمرض ده ده انا ممكن يموت قبل مش عايزين نقول قبل اوانه بس يعني كده انا همرضه واخد بالك هزود مرضه انما مجرد اديله علاجات واقول له ان شاء الله دي حاجه بسيطه بس ارجوك يعني اهتم بكذا لان ممكن دي تعمل مضاعفات كذا واخد بالك فدي تؤدي ممكن لمشاكل وكذا فارجو ان انت تحافظ على العلاج والاكل والنظام والكلام ده كله دي المدرسه اللي انا احبها احبش انا مدرسه ان دكتور يخش على على مريض ويقول له انت عندك كذا وي- وي- وي- ويسود له الدنيا في في وشه دي مدرسه انا ما انا ما بحبش ال- الطريقه دي ابدا لان انا يعني الانسان ممكن أصل ممكن يكون تشخيص الدكتور غلط فيوهم الراجل ي- يضيع يضيع حياته ممكن الانسان عياذا بالله يكون ضعيف القلب وممكن يحصل له مشكله فانا بفضل المدرسه عدم المصارحه او لو هيصالح يصالح حد من قرايبه يوصيه ما يقولوش مثلا والله اخوك عنده كذا فخد بالك انا هقول له ان انت حالتك يعني آه، في آه، مشكله بسيطه لكن لازم تلاحظ ان انت تعتني بنفسك وتمشي على علاج مظبوط علشان ممكن المشكله دي تتضخم آه، وتعمل مشكله اكبر فارجو ان انت تحافظ وما, وما تهملش انما انا بقول لك انت حقيقه مرضه بس انت ما تقولوش عشان ما يصدمش دي المدرسه الجميله المدرسه اللي انا احبها ان انت يعني ايه بشره ولا تنفره ويسره ولا تعسره وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء لان انا في يوم من الايام آه، آه، رحت مره ل- لاحد الاطباء وقال لي حاجه عندي ما كانتش عندي اصلا والله العظيم عايشني في وهم فتره كبيره جدا خد بالك وكان يعني كان كان يعني كان هيدمرني بسبب ان هو صدمني كمان باسلوب بقى كان بيوصل لي كمان الحاجه باسلوب فظ جدا ويعني وهو متجاهم لوحده ومكشر و- ومقفل الدنيا و يعني فقلت يعني سبحان الله يعني ده يعني يعني حد ده كفايه التكشيره لوحدها من غير ما تقول ان انا مريض ده التكشيره دي لوحدها تمرض يعني لذلك احب الطبيب يكون دايما مبتسم في وش المريض ولما المريض يخش له آه، يعني تعبان واقول له لا ابشر ان شاء الله شفاك الله عافاك لا باس طول ان شاء الله اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الف الف مليون سلامه اتفضل عندك إيه؟ يعني لا ده حاجه بسيطه خالص ان شاء الله والطب تقدم الحمد لله ورحمه ربنا فوق كل شيء وقبل كل شيء ان شاء الله ربنا هيكرمك وتخف وتبقى زي الفل ان شاء الله ونطمن عليك بقى و- ويبتدي إيه؟ يمزح حتى مع ال- مع المريض ايه المشكله لازم الطبيب يتحول يعني يعني لازم المعامله تبقى بالمنظر ده عشان تدي للانسان الامل الامل في في الحياه وتدي الامل تديله الامل في الشفاء وتديله وده كله صدقه بفضل الله سبحانه ده تبسمك مجرد بسمتك تبسمك في وجه اخيك صدقه مجرد بسمه الطبيب في وجه المريض دي لوحدها صدقة ده ت- ده تبسم أي إنسان في وجه أي إنسان صدقة فما ظنك ببسمة واحد طبيب في وجه واحد مريض جاي داخله هو ممكن يكون يعني تعبان و- وعنده مشاكل بسبب هذا المرض أنت بتدخل عليه السعادة بتدخل عليه السرور بتحاول تطمنه على نفسه وكل هذه الأشياء من باب حتى إغاثة الملهوف داخل بيقول له يا دكتور أنا حاسس إن أنا هموت خلاص وضعي يقول له لا، ما تطمن ما تخافش وأمر بسيط ويا ده في أكتر منك وتعالج وبقى زي الفل هذا الأسلوب أظن أسلوب جميل جدا أتمنى من أطبائنا المحترمين الأفاضل ربنا يحفظهم جميعا وينفع بهم يا رب يستخدموا الأسلوب الجميل اللي هو فيه تبشير ده بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اذا بشروا ولا تنفروا وهي- وما ننساش الحديث داووا مرضاكم بالصدقه. اه نسيت اقول لكم راجل بقى اللي دخل مع اخوه دوت وكان مريض وتعبان ومش عارف ايه فالدكتور اول ما كشف عليه قال له مش ممكن يا ابني أنا- انت عايش ازاي لحد دلوقتي؟ ده انت اللي زيك المفروض بالمنظر اللي انا شايفه ده في قلبك ده المفروض انك ميت بقالك آه، سنه على الاقل. الراجل كان طالع ماشي على رجليه نزل من عند الدكتور دوت وهو محمول على الاعناق. خد بالك؟ هو ما ماتش بس يعني ايه من الوهم بقى، جاله وهم فعلا فاخوه ودي قصه حقيقيه فبيقول له والله العظيم نزلت شايله على كتافي فالمهم ربنا قدر سبحانه وتعالى بعد حوالي شهر او شهرين مش فاكر رجع الراجل اللي هو كان مريض بقلبه ده ومش عارف ايه والدكتور قال له ده المفروض ان زيك يكون مات بقاله مش عارف قد ايه رجع راح زار الدكتور ده في العياده دخل عليه السلام عليكم أي عليكم السلام انت لسه عايش يعني خد بالك شوف حتى الاسلوب انت لسه عايش قال له الحمد لله عايش وزي الفل قال له امال فين اخوك اللي كان جاي شايلك قال له ده مات خد بالك اه يعني ال- اللي كان اللي شايله على كتافه هو اللي مات واللي كان متشال رجع زي الفل ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع عن نحب قد اتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى محدش عارف محدش عارف يومه هيكون امتى قد يكون يوم الطبيب ده نفسه قبل يوم المريض وقد يكون يوم المريض قبل يوم الم- الطبيب وقد يكون الصحيح قبل الم... وهكذا كل واحد ربنا يا رب يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة رقم سبعة ال- ال- الزهر رقم سبعة اللي بنديها لكل مريض ومبتلى احرص على هذا الدعاء لتنال أجر الشهيد يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم دعا بها في مرض اللي هي دعوة سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال أيما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد وإن برأ يعني إن ربنا شفاه برأ وقد غفر له جميع ذنوبه وللأمانة العلمية الحديث رواه الحاكم بسند ضعيف دي أمانة علمية لابد إن احنا نقول لكم عليها علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين رقم ثمانية لا تخف من الموت بسبب المرض احيانا احنا قلنا في العناصر قبل كده لا تتمنى الموت بسبب المرض برضه عايز اقول لك ما تخافش من الموت بسبب المرض لان الموت لا يقرب او المرض لا يقرب الموت والصحه لا تقرب العافيه والحياه ابدا قد يكون صحيحا ويموت زي ما قلنا في المثال اللي فات وقد يكون مريضا ويعيش واخد بالك اه يعني حتى يعني سيدنا علي بن ابي طالب يقول لك فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري خدت بالك؟ آه، محدش عارف سبحان الملك أذكر إن يعني ان الانسان عشان تعرف بس اينما تكون يدركه الموت محدش عارف يعني ربنا بيقول فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وفي حديث سيدنا عبد الله بن مسعود اللي في البخاري ومسلم ان ربنا بيرسل الملك لل- لل- بقى اللي هو الجنين اللي في بطن امه بيرسل الملك مولى عز وجل بيرسل ملك لهذا الجنين بعد 120 يوم من الحمل بالظبط خد بالك بعد اربع شهور بالملي فيكتب فيؤمر بأربع كلمات بكتابة العمل والأجل والرزق وشقي أو سعيد يبقى العمل والأجل والرزق وشقي أو سعيد أربع كلمات تكتب لهذا العبد هذا الطفل اللي- لهذا الجنين الصغير اللي لسه عمره 120 يوم في بطن أمه أربع شهور بالظبط واخد بالك عشان كده ال- ال- زي ما قلت لك ما تخافش ما تخافش يعني هي ال- ما- ما فيش حاجه لا بتقدم ولا تؤخر ال- الذي يقدر الموت في اللحظه المناسبه هو الله سبحانه وتعالى قدرها في لحظه ما حدش يملك في الدنيا بقى يقول إذا قلت لك الكلمة الأخيرة لله سبحانه وتعالى كان في رجل رجل أوروبي آه، جاله ربنا يعافينا ويعافيك يا رب مرض سرطان في المعدة والأطباء حددوا له موعد الوفاة هو كان مليونير كان غني جدا فقالت يعني خلاص ما فيش أي أمل في العلاج قالوا له ده خلاص يعني المرض تمكن من جسمك وكده كده ميت ميت قال خلاص طيب ما دام أنا ميت ميت وانتوا بقى مانعين عليا اكل بال- كذا وشرب كذا وعمل كذا خلاص شيلوا الاجهزه بقى دي كلها من جسمي وسيبوني اعيش حياتي ازاي ومش ازاي ده خطر قال لهم خطر ولا مش خطر مش كده كده انا ميت سيبوني بقى اقضي الكام يوم اللي فاضلين في حياتي واعيشهم راح الراجل ده لف في اوروبا يمين وشمال واتفسح وانبسط وهيص وراح وهنا وهنا وقعد اربع شهور في رحله كبيره جدا حول العالم ورجع من الرحلة ديت سليما معافا ربنا شفاه من المرض دوت واخد بالك وعاد وكمل بقية حياته زيه زي ايه انسان وال- زي ما قلت لحضراتكم الكلمة الأولى والأخيرة لله سبحانه وتعالى هنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة 30 زهرة لكل مريض ومبتلى أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء المبارك أن يغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب اقدر لنا الخير يا أرحم الراحمين يا رب اقدر لنا الخير يا أرحم الراحمين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على قلب رجل واحد يا أرحم الراحمين واجمع شمل المصريين مرة أخرى يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رجب وشعبان ورمضان وارزقنا طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صحبة النبي وأصحابه في الجنة وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولا تنسوا بارك الله فيكم بعد يومين بعد يومين هيبدا آه، آه، شهر رجب وده من اشهر الله عز وجل الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم احب الصيام الى الله عز وجل بعد رمضان شهر الله المحرم اكثروا من الصيام في شهر رجب وفي شهر شعبان الذي ترفع فيه الاعمال الى الله سبحانه وتعالى وادعوا لمصر وادعوا لسوريا ان ربنا يفرج هم سوريا وهم اهل سوريا يا رب العالمين جزاكم الله خيرا حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلع البدر علينا بثنيات